أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا العزيز جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم مرة أخرى آه، أود أن أشارك معكم هذه الآية التي تقول لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون هدفنا الأسمى أن نظهر الحق والحق فقط لكم أحد الاعتراضات أيضا أو الأسئلة أنهم يعترضون على سفر نشيد الأنشاد الذي يتكلم عن فيه أقوال قد تبدو نوعا من الغزل أنا لحبيبي وحبيبي لي وهكذا فالاعتراض أنه هناك غزل فاضح ويبدو كأنه حديث بين عاشقين وأن به ألفاظ أيضا غير لائقة فما تعليقك على هذا
هو طبعا سفر نشيد الأناشيد بيعتبر سفر خاص لا يفهمه الإنسان الطبيعي العادي لأن أنت عارف أن الإنسان مكون من جسد وروح نعم
الجسد يفعل الخطية الروح يسمو إلى الله نعم الكتاب بيقول كده لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر نعم ف الناس الجسدانيين يفهموا هذا السفر بطريقة جسدانية شهوانية الجسديين جسديين نعم الإنسان الروحي مم.
يفهمه بطريقة روحانية نعم وعشان كده في القديم في العهد القديم كانوا محذرين ومنعين ان غير الناضجين روحيا ان هم يقروه كانش في متناول يد الكل نعم.
لازم يكتمل فيه نضوج روحي معين يفهم الكنايات الروحانية نعم.
وراء هذه الكلمات نعم آه، فعشان كده كل المشكلة اللي أنا بشوفها أن آه، اللي بينتقد هذا الكتاب هو إنسان جسدي فكل تصوراته جسدية يعني لو الواحد لابس نظارة زرقاء هيشوف كل الدنيا زرقاء هل لك أن تشارك آه، مع المشاهدين إذا المعاني الروحية التي تت- تتكلم عنها اه طبعا بالتأكيد نعم.
بس ال- قبل ما أشارك في المعاني الروحية عايز أشير إلى حقيقة مهمة تفضل
أن هذا السفر شعر والشعر مليء بالكلام البلاغي والصور البلاغية والمجاز فلا يمكن أن يفهم ليترالي يعني حرفيا لكن يفهم كتشبيه له كناية وله في تورية وصورة بلاغية تعني معاني روحية فائقة دي واحد حاجة تانية أن هذا السفر أخذ من أنه عريس وعروس يعني الزو- رباط مقدس بين زوجين نعم
مش عشق فاضح بين ناس ما يعرفوش بعض يعني دي النقطة اللي بتفيض على الإنسان يعني لما واحد يشوف شخص واقف بيقبل امرأته وهو بيودعها أو بيستقبل ال- جاي من سفر نعم.
حدش هيقول اخس اخس اخس اخس الراجل ده بيعمل كده ليه؟ بيعمد امرأته لكن ممكن ينتقد الأمر لو ما فيش علاقة زوجية بعشق فإذا الفعل واحد ينتقد في العلاقة غير الشرعية ولكن يمتدح في علاقة شرعية فده الأمر اللي أنا عايز ألفت نظر اللي بيعترضوا إليه إن الكتاب مش بيتكلم عن علاقة عشق بين اتنين ما يعرفوش بعض نعم ده علاقة زوجية مقدسة علاقة بين زوج وزوجة زوج وزوجة عريس وعروس علاقة الله بشعبه اللي هو بيحبه في ارتباط واتحاد واحد دي حاجة الحتة التانية بقى اللي أنا عايز أشير إليها مش ربنا اللي خلق الجنس وطالما الجنس في وضعه الشرعي هل هناك خطية في التعبيرات الراقية التي تسمو إلى المعاني الروحية فأنت تقول أن الجنس في الوضع الشرعي هو ليس بخطية ليس بخطيه والا يبقى نحرم كل الزواجات الزيجات اللي موجوده في الدنيا بقى نعم.
مش كده علاوه على ان لو جينا للقران ما الاعتراض جاي من جهه اسلاميه نعم فبنرد من واقع الكلام في سوره النساء ايه 24 يقول ايه قد استمتعتم به منهن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ده زواج المتعه يعني بيدفع فلوس عشان خاطر يقضي ليله ولا وقت طب ليه ما فيش اعتراض على الحته دي؟ هو سفر نشيد الاناشيد ما- ما وصلش للمستوى ده؟
نعم.
لا طبعا بس يعني في لازم الانسان يفهم طبعا المسلم عنده تحليل لهذا الموقف يعني وتبرير بس يعني لما نيجي نقول وبالدليل على كده ان زواج المتعه لغاها عمر بن الخطاب يعني مورث في ايام محمد مورث في ايام ابو بكر مورث في الايام الاولى من حكم عم آه، عمر بن الخطاب وبعد هذا هو اللي لغاه زواج المتعه باحاديث طويله ما فيش مجال إن إحنا ولكن آه، هذا النوع من الزواج لا زال يمارس الآن عند الشيعة بيمارس لكن السنة من يوم عمر بن الخطاب ما لغاه خلاص لكن ما يقول لك كده ما مارسه النبي ومارسناه معه خد بالك؟ فدي قضية تانية طيب ليه المعترض على سفر نشيد الأناشيد ما بيعترضش أيضا على سورة الطور آية 19 صورة الطور الطور الطور آية- آية 19 نعم
اللي هو التمتع بحوريات الجنة وزوجناهم بحور العين أبكارا وسورة الواقعة فجعلناهن أبكارا واحد يقول لي لا ده المعنى ما هوش متعة جنسية ما دلوقتي بي- ماشيين في المعنى الروحي برضه يقول لك لا ده معنى روحي مش جنسي في هنا كتاب اسمه آه، خواطر مسلم في المسألة الجنسية بتاع الأستاذ محمد جلال كشك مه.
الكتاب ده بعد ما أصدره محمد جلال كشك آه، صدر فرفع قضية فودوا الكتاب الأزهر علشان خاطر يعملوا لجنة لدراسته فدرسوه نعم
فما لقوش فيه غلط الكلام كله صح ففي المحكمة حكمت المحكمة برفع ايه مصادرة الكتاب وحاطط هو الأحكام دي كلها نعم بيقول ايه بقى محمد جلال كشك في الموضوع بيقول انه ثابت بنص القرآن ان حور العين هن للاستمتاع الجنسي في السماء
هي مش اسمها سما بقى الجنة اسمها الجنة الجنة
اه للاستمتاع الجنسي طب سفر نشيد لا نشيد ما بيقولش كده يا جماعه الشيخ الغزالي في كتاب احياء علوم الدين يقول ايه عن الجنه والجنه مزينه بالحور العين من الحسان كانهن الياقوت والمرجان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان يعني ما هذا نصيب الرجل المسلم في الجنة في الجنه يا ترى ما نصيب المرأة في الجنة لا الله نريد اعلم لا نريد أن نطرق هذا الموضوع الله أعلم يمشين في درجات الجنان بص اللي جاي إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها سبعون ألفا من الولدان غانجات عاطرات آمنات من الهرم طيب احنا سفر نشيد اناشيد في الكلام ده طب ازاي بتنتقد كلام راقي سامي وانت عندك الكلام ده اللي عليه علامات استفهام كبيره نسال ويضيف الاستاذ جلال كشكي يقول ايه عن اللذه والمتعه في الجنه يقول لا مجال لاي خجل او استخزاء من ناحيه المطالب الحسيه للجسد ويكمل قائلا فليس في الجسد عيب او قباحه ولا في تلبيه احتياجاته وشهواته المشروعه في هذه الدنيا ولا في التطلع لمتعه الجسد بلا حدود في الاخره. خواطر مسلم في المساله الجنسيه صفحه 211. نشيد الاناشيد بيتكلم عن كده. ده بيتكلم عن علاقه راقيه بمعنى ومغزى روحي سامي طيب ده رباط مقدس طب الألفاظ الجنسية اللي أنت كنت سألتني عليها إيه المعاني الروحية بتاعتها نعم فمثلا ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر المعنى الحرفي القبلة العادية حتى لو كانت بالمعنى الحرفي وهذا غير موجود بين زوج وزوجة ما هوش آه، أمر فاضح واضح ليه؟ لكن المغزى الروحي الحب القبلة علامة المحبة عشان كده في أقدس أوقاتنا في الكنيسة في القداس نقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة مش قبلة بالفم لا قبلة الحب المصالحة وهي عادة أصلا موجودة في الشرق أيضا ده في الشرق دليل المحبة يعني نعم.
نعم. لكن كل شيء طاهر للطاهرين نعم.
أما النجسون وغير المؤمنين فليس شيء طاهر لأنه قد تنجس ضميرهم أيضا يبقى إذا العبرة مش بال بالكلام العبرة في اللي بيقرأ أنت تقول هذا عن أي إنسان يسيء التفكير أي بغض حاجة.
النظر بغض النظر نعم.
نعم. المعترض نعم المعترض طيب نيجي لكلمة ايه اللي يثبت بقى ان ده مش مش حب غزل بين عشيقين في بعض عبارات لا تطاق بين عشيقين يعني مثلا نقول ايه العروس تقول له اسمك دهن مهراق لذلك احبتك العذارة ده عشق يا ناس احبتك العذارة العشيقين في غيرة عايزاه لها ومش حد تاني ابدا يبقى وياها حبتك العذره يبقى ده بيخرج المعنى انه عشق الى انه حب الهي النفس المؤمنه تقول لك زي ما قالت اجذبني وراءك فنجري كلنا لكن العاشق والعشيقه بيتداروا من الناس ويقعدوا يتقابلوا لوحدهم على انفراد إذا هو يتكلم عن المحبة الإنسان إلى الله في هذا الإصحاح هذا الاصحاح في هذا لكن السفر ليس من السهل في هذا السفر كلام نعم ليس من السهل على الإنسان أنه يستوعب هذا الكلام الانسان الطبيعي الإنسان ال- ال- الأب- العادي ال- لأن الأفرج.
الكتاب المقدس يقول كده الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله طبيعي يعني الجسداء الجسدي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة أما الروحي فيحكم في كل شيء القضية والمشكلة أن المسيحية أعطت للإنسان سموا روحيا طبيعة روحية خلقة جديدة نعم فالإنسان بالخلقة الجديدة بيتغير فكره بيتغير نظرته بيتغير دوافعه بيتغير آه، كل حاجة في حياته بيبقى إنسان روحاني نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
لكن آه الانسان المعترض ما بيفهمش حاجه في الروحانيه فلما بتقول له اكذبني وراك فنجري عمر ما في عاشقه نعم تحب حد يجري وراها وراء وراء عاشقها آه، عشيقها مش كده؟ في من ناحيه ال- ال- العريس بقى برضه احنا عارفين إن العاشق ما يحبش حد ي- يبص ل- لعشيقته اطلاقا لكن في السفر بغير كده يقول لها ارعي جداءك عند مساكن الرعاه مم.
ده عاشق ده لما بتقول له اخبرني اين تسكن اين تربض عند الظهيره الا ان كنت لا تعرفي ايتها الجميله بين النساء فارعي جداءك عند مساكن الرعاه انت مش خايف عليها طب العاشق يقول لها روحي عند الرعاه عند الناس مم.
دي تبقى حكايه لا لانه مش عشق جسدي ده عشق روحي روحي عند الرعاه ليرعوا حياتك ليرعوا نفسك ليعرفوك الطريق ليقدموا لك الغذاء باسمي لان دول الرعاه بتوعي اذا ده كله بينفي عن سفر نشيد الاناشيد انه سفر غزل وكلام فاضح نعم.
لكنه معنى روحي سامي بكل هذه الابعاد نعم.
علاقه حب الهي وعشق الهي عايز اقول لك حاجه طب العشق الالهي ده موجود في الاسلام عند الصوفيه مع تحفظي يعني لما اقول الصوفيه عشان الحاجات التانية اللي عندهم لكن الصوفيه يعني مثلا واحده زي آه، ربعه العدويه شهيده العشق الالهي ربعه العدويه نعم.
اسمها مشهور طبعا نعم بتقول له احبك حبين مم.
حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى أراك عشق
عشق آه، طاهر عشق طاهر
كلمات جميلة أي لا جميلة نستطيع أن ننكر هذا الكلام اه طبعا نعم.
واخد بال حضرتك اذا سفر الرشيد اناشيد نوع من هذا النوع الحب الالهي اللي اكتشفته ربعه العدويه وتكلمت عنه نعم نعم بس نعم أنا أذكر آية جميلة أيضا وأنت تتكلم آه، أنه ما, آه، ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن لمين ما اعده الله ما أعده للذين الله يحبونه.
للذين يحبونه نعم آه.
هناك أيضا آه، سؤال أو تعليق آخر تساؤلات أنه في ال- القرآن آه، ذكر مرارا وتكرارا عن المسيح أو عن النبي عيسى كما يقال آه، والسؤال هنا أنه ألم يتنبأ الإنجيل والتوراة بمجيء محمد في استغراب شديد هون انه كيف انه لم يذكر ابدا او هل ذكر السؤال يعني عندكم اه طبعا هو ال ال- الايمان الاسلامي ب- في القران ان التوراه تنبأت هي والانجيل عن مجيء محمد وعشان كده الاناجيل اللي مش موجود فيها اسم محمد والنبوه ديت يقول لك اتحرفت مهم.
لان لو ما اتحرفتش كانوا لقونا لقينا ال- الاسم فيها مهم.
في حين الكلام ده مش سليم لسبب بسيط لان الحته اللي بيقولوا عليها ان ديت نبوه عن محمد موجوده في لما كان السيد المسيح بيتكلم عن الروح القدس
لما بيتكلم المسيح عن الروح القدس نعم.
بيقول سأرسل لكم الروح القدس المعزي يمكث معكم إلى الأبد
نعم يأخذ مما لي ويعطيكم الروح القدس المعزي كلمة معزي كلمة يونانية اسمها باراكليتوس فالمفسرين والباحثين قالوا يبقى هو الباراكليتوس ده اللي هو محمد طب ليه يا جماعة الأصل في باراكليتيس باليوناني اسمها شيء حميد أو أحمد من هذا الحميد أفعل التفضيل نعم احمد واحمد يبقى هو محمد لانه من نفس المصدر فهناك التباس في تفسير الكلمه اليونانيه باراكليتوس آه. بدليل ان الكلام يفهم بالقرائن نعم يعني لما يقول ارسل لكم الروح القدس المعزي الذي يمكث فيكم الى الابد الى الابد هذا ينفي آه اي انسان أي يقدر يمكث للابد في حياه بني ادم نعم.
مش كده؟ وبعدين يقول ايه؟ ياخذ مما لي ويعطيكم محمد ما اخذش من ال- من المسيح وادى لحد لا ده لغى المسيح خالص لغى الصلب ولغى الفداء ولغى وبعدين يقول لك ذاك يمجدني مهم.
يمجدني فالملابسات مختلفة القرائن مختلفة نعم يقول لأنه موجود معكم ويحل فيكم طب هو محمد كان موجود معاهم في أيام المسيح وحل فيهم واخد بال حضرتك نعم.
فالقرائن بتثبت أن الكلام ده لا يخص أي إنسان أي إنسان لكن يخص روح الله القدوس الروح اللي بيسكن القدس فينا.
الذي يمكث معكم الى الابد الأبد وهو روح الله وهو روح نعم آه شكرا آه هناك أيضا وصلتنا آه رسائل تذكر عن الآية التي تقول في القرآن كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة والناس تتساءل كيف تقولون أنتم أنه يوجد ثلاث آلهة الآب والابن والروح القدس موضوع التثليث في تساؤلات كثيرة على هذا الموضوع بالرغم من انا مبسوط ان السؤال ده يرد ويجي لان ده دليل ان في ناس جداد نعم.
بيجوا يشاهدوا البرامج نعم.
لان احنا في البرامج اللي فاتت قديمه اتكلمنا عن الموضوع ده بتوسع قوي نعم. ولو خدنا فيه ب- كان ب- خمس جلسات ولو بإجازة أن الموضوع يتكرر كثيرا لا ما هو ده الأسئلة كويس ان الناس تتكرر.
بتسال يعني نعم.
ده شيء حلو نعم.
باختصار بسيط جدا نحن لا نؤمن بثلاثه الهه مم.
دي واحد لاننا نقول اله واحد امين نعم إله واحد و... و... والقرآن يشهد أيضا لنا أن احنا موحدين بالله لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد نعم وهذه شهادة المسلمين المسيحيين مسيحيين لكن ماذا تقول أنت بلسان المسيحيين عن هذا الأمر يعني إيه سؤال واضح يعني شوية.
يعني المسلم في الق- الله والقرآن يشهد أن هناك آ- آ- إله واحد لل- للمسيحي آه لما أنت تقول الآب والابن والروح القدس آه، صح، آه هذا الأمر آه أناس بيعمل كثيرين- التباس.
آه آه، ي- نعم ي- يعني آه. هو مصدر التباس آه. لأناس كثيرين أول حاجة أنا قلت إن إحنا بنؤمن بإله واحد نعم
وبشهادة القرآن إحنا بنؤمن بإله واحد نعم طيب معنى إيه آب وابن وروح قدس نعم تفضل خلاص آه، أو لازم نفهم جيدا أن الكلام لا يؤخذ حرفيا ودايما بنتكلم وطبعا الجماعة الأحباء المسلمين دول أرباب اللغة العربية فعارفين إن في كلام بلاغي مجازي له معاني أخرى غير المعاني الحقيقية فلما نقول الآب مش قصدنا أب رجل ميل يعني نعم ولما نقول الابن مش معناه ان هو مولود م- وراجل خلف و- وجاب نعم.
واخد بالك؟ وعشان كده القران بيطعن في ثالوث اخر غير ثالوثنا ازاي بقى يقول لك ايه أن يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة يبقى إذا صاحبه يقول لك يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني يبقوا ثلاثة وديت كلام عن بدعة كانت ظهرت قبل الإسلام وحربتها المسيحية نعم.
اسمها بدعة المريميين نعم اللي زي المصريين القدماء المصريين آه، إزيس وأزوريس وحورس إزيس ال male أز- آه، إزيس الأنثى ال female وأزوريس جوزها وحورس ابنهم دول الآلهة ففي ناس جم في المسيحية ففاهمين أن المسيحية بتقول كده اسمهم المريميين نعم.
المسيحية شجبتهم حرمتهم وجاء الإسلام أيضا فوجد شيعة منها في الجزيرة العربية فكتب ضدهم أيضا أها لكن لا يمس الثالوث بتاعنا أبدا لأننا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى أنه تزوج واحدة امرأة صاحبة وأنجب ابنا حاشا لله حاشا لله طب امال ازاي بقى اب وابن بالمعنى نعم.
البلاغي او المجازي نعم.
بنقول ان الاب اصل الوجود ليه لان في علم الحديث في علم التوحيد او علم الكلام الاسلامي يؤمنون ان الله ذات وله صفات ذاتيه غير الصفات الفعليه يعني مثلا الله خالق خالق جاي من خلق فعل نعم لكن الله موجود اه ده موجود بذاته دي حاجه تخصه نعم.
لو الله مش موجود يبقى مفيش الله فقالوا العلماء بتوع التوحيد او علم الكلام اللي هم نسميهم علماء اللاهوت عندنا قالوا ان الله موجود حي دي الصفات الاساسيه او الذاتيه الله موجود وحي وعالم او عاقل وبدون الصفات ديت لا يمكن ان يكون هناك اله الله موجود اه الله حي لازم الله عاقل امال هيخلق الناس عاقلين ازاي نعم.
هذه الصفات الثلاث- آه، آه، الثلاثه الاساسيه والجوهريه والصفات الذاتيه هي نفس اللي احنا بنقول عليه بس ادانا لهم تسميه تانية وهي قلنا الاب اصل الوجود والابن هو ابن الافكار نعم. العقل مم. والروح هو الحياه والثلاثه في واحد يعني انت كانسان وانا كانسان نعم انت عندك وجود وفيك عقل وفيك روح وانت ما انتش ثلاثه ده واحد فهذا ما نقوله عن الله الموجود بذاته مم. والناطق بكلمته الابن بنت شفا والموجود بروحه حي بروحه هؤلاء الثلاثه هم واحد عشان كده قلت تثليث
لكن آه، هناك أناس يقولون أنه أنتم تقولون عن الابن عن آه، عيسى عن المسيح
هو الابن انا بعتقد ان ده ممكن يكون سؤال منفصل عشان وقت البرنامج ازاي احنا بنقول عن المسيح ابن فانا بعتقد ان وقت البرنامج دلوقتي قارب على الانتهاء يعني عندنا دقيقتين اه فخليه لمناقشه تانية اللي هو كون المسيح ابن لله ازاي نقول ابن نعم.
اللي هو آه البنوه لما نقول بنات الافكار وبنت الشفاه مش قصدها برضو بالمعنى الجسدي نعم.
الزواج دي بقى كلمات بلاغيه نعم.
مجازيه فالمسيح ابن الله مش جواز لكن الله ظهر في المسيح نعم.
الابن واعتقد ده موضوع ممكن احنا نمسه لو سالتني في وقت اكثر اتساعا في هذا الموضوع نعم.
لكن المجمل اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله ان بدل الناس ما تعترض لمجرد السماع عليها ان تسال اولا وده امر قران اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلما يسالونا واحنا ما نعرفش نرد يبقى يفكروا اللي هم عايزين يفكروا لكن ينتقدونا ويفتروا علينا من غير ما يسالونا هو ده الامر غير منطقي وغير معقول هناك سؤال أخير ونحتاج إلى إجابة سريعة أتحب المسلم ولماذا؟
أنا أحب كل العالم أحب خلاص كل نفس أحب المسلم والدرزي والكافر والملحد نعم.
أحب كل إنسان نعم.
لأن الله هكذا أحب الله العالم وكل من نال المسيح في حياته والله في حياته لابد أن يحب من خلال قلب الله وإن كان قد قال لنا أحب أعداءكم أفلا نحب إخواننا في الوطن وفي البشرية نعم نحن نحبهم ونحب خلاص نفسهم نعم.
واحنا آه، يعني البرامج دي كلها عباره عن الحوارات الدينيه دي عشان ايه؟ عشان خلاص لقد أدركنا الوقت شكرا جناب القمص أعزائي المشاهدين كانت لنا فرصة طيبة أن نتكلم عن مواضيع قد تكون شائكة لأغلبية الناس لكن لنا هدف أسمى هو إظهار الحق أمام الله ونعلم أننا سنحاسب على هذا الحق أمام عرش الله لذلك ارفع قلبك مع الله وأطلب أن يظهر لك الحق بنفسه شكرا لكم نرحب بأسئلتكم وجميعها وعلى الشاشة آه، الآن ترون كل العناوين للاتصال بنا شكرا وإلى اللقاء